احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذه هي الحلقة الرابعة والعشرون في سلسلة حلقاتنا عن السيرة النبوية العاصرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات من رب الأرض والسماوات ندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعل الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل بيننا ربنا بفضله ورحمته شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خصمته ولا عيبا إلا سترته ولا طالبا إلا نجحته ولا صاحب صدر ضيق إلا شرحته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين آمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد سأل سيدنا أبو ذر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ماذا كانت صحف موسى صحف موسى كانت عبارة عن ايه عبارة عن سور ام ايات محددة ام على شاكلة القرآن ام ماذا كانت هذا صحابي جليل أبو ذر رضي الله عليه يتساءل عن طبيعة صحف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حكما كلها كانت عبارة عن ايه؟ عن حكم اضرب مثل يا حبيب الله فيقول عليه الصلاة والسلام كان فيها في صحف سيدنا موسى يعني عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح وعجبت لمن ايقن بالحساب ثم هو يضحك وعجبت لمن يؤمن بالقدر ثم هو ينصب وعجبت لمن أيقن بالجنة والنار ثم هو يغفل وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم هو يغفل عنها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هذه تكون بداية لحديثنا اليوم في تكملة الحديث عن السيرة النبوية العصرة وعن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة السهوة وصلاة المسافر وكلنا على سفر كلنا في الدنيا مسافرون وسوف تحصر الرحال يوما ليحاسبنا رب العباد سبحانه على صغير الامر وكبيره العبد كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن صحف سيدنا موسى عليه السلام عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح طب بيفرح ليه يعني ما قيمة فرح العبد والموت ينتظره ولذلك كان الصحابي الجليل سلمان الفارسي يتعجب من ثلاثة كان كل عجبه من ثلاث أنواع من الناس مؤمل في الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساقط عنه ربه أم راضي مؤمل في الدنيا والموت إيه؟ بيطلبه ولا ما بيطلبوش؟ يطلبه مؤمل في الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه هو غافل عن الله ولكن ولكن الله يغفل عسى لله رب العالمين يبقى الانسان مننا يغفل ولكن الله لا نحن لا ننسى هل ينسى رب العباد؟ سبحان الله احصاه الله ونسوه انما نعد لهم عدا كل مكتوب عند الله عز وجل ولا في حاجه منسيه ولعلك حفظت ما جاء في صحيح مسلم عندما تتمثل بين يدي الله عز وجل الوقرة تجيب اعمالك كلها كام قد ايه كراسه فين قال لا كل واحد له تحت العرش 99 سجل يقول الحبيب كل سجل المجد البصر يعني انت لما تحب تترجم حياة ابنك العلمية بس العلم بس يعني ست ساعات سبعة بتوع المدرسة من أولى ابتدائي لغاية ما يتخرج بالله عليك تجيب كام شريط ها ولما تحب تفرغهم في ورق يتفرغوا في كام سجل أمال لما تحب تسجل حياة واحد 80 سنة تسجلها في قد إيه؟ وفي كام ورقة؟ ها؟ وبعدين أنت بتسجل إيه؟ ده انت هتزهق من التسجيل لكن الملائكه ما بيزهقوش لان شغلتهم نبي ملاش فلك من الملائكه يوم وتبرد انا لقيني تعبت طب ينفذون ما قبل منهم بلا كلل لا الملك يكل ولا يمل يمل وانما ايه؟ وانما يكون شغال ابدا هذا والناس هل بيكتب ايه؟ هل بيكتب اللحظات وبيكتب لك الخطوات وبيكتب لك الخبرات وبيكتب لك النظرات بيكتب لك اعمال الجوارح وبعدين بيكتب لك اعمال القلب ويقول لك المظالم ان كنت مظلوم او ظالم بيكتب لك الحسنات بيكتب لك السيئات بيكتب لك كل حركه حتى قال ابن عباس عندما يمسك الكافر بكتابه ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال إن الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك يعني التبسم مكتوب واحتمال التبسم ده يا تاخد فيه ثواب يا تاخد عليه عقاب ان تبسمت في وجه اخيك عندما تلقاه كتبت لك عند الله حسنه لان تبسمك في وجه اخيك ايه لكن لما واحد غلبان موظف تحت ايدك يقول لك يعني انت تعمل لي ايه يعني وانت تبص له كده وانت راجل مدير قد الدنيا او رئيس مجلس اداره او وزير وانت له دي يمكن تدخلك النار ها بالتبسم ايه بس التبسم ايه؟ سخريه انت بتتمسك بتتبسم ساخرا ومن اذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي توحد الله يا مؤمن اه من اذنب لان كل اللي بيغلط بيغلط وبيضحك يعني مراكز القوه بتوع الستينات كانوا بيفتروا في العالم بيضحكوا ولا كانوا بيعيطوا؟ كانوا بيضحكوا كانوا بيفتروا في العباد وهم بيضحكوا يبقى اه وهذه اللذه في ان يوقع السخريه والاستهزاء بالمسلمين والذل ويدخل فيهم الرعب وفي وسطهم عدم الايه؟ عدم الامان والخوف سبحان الله او ايه؟ اذنب وهو يضحك والعياذ بالله لو لم يتب الله عليه يدخل النار وهو ايه؟ يضحك برضه؟ هو بيعيط هو بيعيط اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب اه راجل السنه اللي فاتت وقف في الفرح بتاع بنت اخوه بيرقص فرحان نجوى بيرقص ومن مات على شيء بعث عليه تخيل انت قايم قدام ربنا بيرقص ده شكله ايه؟ نسال الله السلامه اه نسال مصيبه مصيبه والله انت بترقص ازاي؟ بتحنجل عليه على كتفك ما تقعد لم روحك ها روح كده الستات بينهم وبين بعض انت انت مالك انت بالراحه قرب الله اعطوك قرب الناس وتسخط الله طب ليه؟ شكلها وحش قوي لكن تقول لي مسألة سبحان الله والمصيبة أن لما تقرب منه تلاقيه قارئ للقرآن مصلي ومزكي وبيحضر دروس علم و- طب يلا نكاحه راح فين تقول يا أخي؟ بكاش بقى خلاص لما سبحان الله أن تجلس مع أناس يخوفونك فتجد أمنا يوم القيامة خير لك من أن تجلس مع أناس يؤمنونك فتجد خوفا يوم القيامة أنا لما أخوفك دلوقتي هتهمل إن شاء الله يوم القيامة أنا لو أمنتك دلوقتي وقلت لك كل واحد ده اللي ولا يهمك سيبك من اللي يعقدوها دول لا ما ينفعش لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين من أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر يا أكرم الأكرم سبحان الله يبقى يخرج للعبد من تحت العرش تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر وانت لو بصيت كده بعينيك على بره البصر تجيب قد ايه اه ده السجل الواحد في 99 من ساعة ما بدأ العداد يشتغل طب العداد بدأ يسجل عليك من امتى؟ من ساعة يا بطل ما بلغت الحلم من ساعة ما الولد بلغ او البنت بلغت بدأ العداد ايه؟ يشتغل زي بالظبط لما بيبتدي الدرس الفن اللي بيسجلوا يروحوا ايه؟ داخلين على الفلوس بتاع الايه؟ على الشغل بتاع الايه؟ بتاع التسجيل كده ايه الفلوس ايه؟ يشتغل خلاص فكرتك بيشتغل يفضل يشتغل ليل نهار ليل نهار ليل نهار لا كهرباء تقطع عنه لا الملاك اللي بيشتغلوا مش انت لا الكهرباء تقطع ولا الحجاره تخلص ولا الجهاز يبوظ انت الصبح اول ما ملك الموت يقف، ارفض الروح يا جماعه وقف فرغ الشرايط يفرغها لك ولذلك يقول لك الله يعني هو انا هاخد كتاب لا انا هاخد كتاب بالح- بايد اليمين او بايدي والعياذ بالله الشمال ده كتاب ده فيه كل الاعمال قال لا الكتاب اللي هتمسكه في ايدك ده اللي هو ربنا بيقول له هو كل انسان الزمناه ايه طائره في- او الطائر ده يا اخوانا ده عباره عن الشهاده الشهاده دي اللي بياخدها الواد في اخر السنه فيها الاجابات بتاعت الاسئله كلها ولا عباره عن فيها مجمل الدرجات وافضل الدرجات في الحساب جايب كذا وفي العلوم جايب كذا وفي اللغه العربيه جايب كذا وفي الفرنساوي جايب كذا وبعدين المجموع الكلي كذا هي الايه الكتاب ده اللي هتاخ- اللي هتاخده في ايدك تمام تلاقي المجموع كذا الحسنات اكثر من السيئات يا ناجح بتفوق يا ناجح على الترقق يا ربنا يستر آه. يا كده يا كده يا كده ثلاث اصناف واحد متفوق بقى ولا اللي بالك سوره الواقعه قسمتهم كام قسم؟ ثلاثه مقربين واصحاب يمين والعياذ بالله ايه؟ اصحاب شمال والحسن البصري ايه كان يقرا ايه؟ يقول ايه؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون كان الحسن البصري تجيب علي بن ابي طالب يبكي ويقول لقد ذهب السابقون والمقربون اللهم اجعلنا من اهل اليمين المتفوقين بالبيت وخلاص خلصوا انت لو سالت اي نصاب في مصر ازاي الحال يقول لك انا من المقربين بس للحكومه مش لله سبحان الله لكن هو لو مؤمن يشعر نفسه بالتقصير دايما وما دام انت اشعرت نفسك بالتقصير انت كويس اول ما تغتر في روحك وفي عملك اعرف ان بدا العمل ايه يحبط وانت لا تشعر يبقى اذا الكتاب اللي انت بتستلمه باليمين او والعياذ بالله بالشمال او بالارض بس بالشهاده النهائيه اللي فيها الدرجات الكليه امال اللي بيطلع من تحت العرش ده ايه؟ دي اوراق الاجابات اوراق الايه؟ الاجابه كلها كل اللي انت عملته من ساعه ما بلغت الحلم يا بطل لغايه ما جالك ملك الموت ولذلك ايه؟ قال يا خبر ابيض الاعمال دي منين؟ من 50 من 60 من 70 سنه قال احنا نسينا احنا ربما لا نذكر شعبان الماضي يعني شهر شعبان من السنه اللي فاتت مين فاكر؟ ها؟ يوم الاثنين زي ده من شعبان سنه 1410 يا ترى كان شكله ايه؟ نسينا السنه اللي فاتت ده. بلاش شهر رجب اللي فات ده نسينا اللي حصل فيه لكن الله انسى ولذلك ايه؟ خلى عليك شهود عشره اتقوا الشهود العشره قال ايه ده؟ انت جبت لنا شهود منين يا عم؟ ايه شهود عشره دي؟ آه. قال الليل والنهار ما انا ما بكلمك لا اكل ولا همل من تكرار هذا الكلام هكلفوه مش كل واحد يحضر له درسين علم يقول خلاص انا داخل الجامعه واروح بقى يهرج بره الجامع لا لا لا تغتر بصحبة الصالحين وانت لا تنفذ ما يقولون لان العلم اما حجة لك او حجة عليه الليل والنهار الشمس والقمر رقيب وعتيد الملكية بتوع الحسنات والسيئات ها؟ وبعدين الجوارح اللسان ينطق والعين والاذن تقول انا سمعت والعين تقول انا شفت والرجل تقول انا رحت والايد تقول انا مسجيت والقلب يقول انا ظنيت ظن سوء وهكذا الجوارح يقول الله كده يا صاحبي، ايه اللي انطقكم ايه اللي خليكم تنطقوا؟ قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وبعد ما يخرج العبد من تحت العرش 99 سجن يعمل له ايه؟ قالوا له يا عبد اطلع عليها اطلاعا بص رفضه كده يقول يا ربي انت لا تظلم الناس شيئا يقول لا عشان ما يباركش الحجه يبارك لي ايه؟ حجه ويدخل في الملفات بص في الملفات يطلع في الملفات من الفها الى يائها روح بعد ما يخلص مراجعه يعني دماغه اهو يعني الواد اللي بيمتحن بالله عليك بيشوف ولا الاجابه؟ لا تقول خلاص يا ابني قدم طلب واحتمال العميل ها او طلب اجتماع احتمال العميل يا يوافق يا ايه؟ يا يرفض انا شاكك في الدرجه دي لكن انت ربنا من فضله خليك تطلع انا عايزك تحفظ الحديث ده كويس بطلع على رسول الله عليه الصلاه والسلام انا عايزك تبقى صاحي معايا في خلال الساعه اللي بنقعد فيها مع بعض دي عشان تطلع من الفرق تراجع حساباتك لان باقي الحسابات بايظه كلها يخرج لكل واحد منكم من تحت العرش تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر يقول الله لك يا عبدي اطلع عليها اطلاعا بص بص راجع مراجعة قال فيطلع العبد يبص بعد ما يخلص يجي على اخر صفحة خلص بقى خلاص اطلعت يا عبدي ايوه يا رب اطلعت قل قد اليك هذه الاسئلة الثلاثة اسمع السؤال الاول سؤال جميل هل ظلمك حفظتي الحفظة اللي كانوا بيكتبوا عليك استغلتوا دمك فكتبوا عليك سيئة زي ده زي ما بيقولوا القرار الغلس اللي ما تكتبش عليه يقول لك ها المنشأة دي اه طيب نص مليون جنيه ضرائب يا عم ده ما تجيبش نص مليون مليون هي كده هي كده عشان ايه؟ ما فتحتش او ما كفرت لا هناك الملك ده ها هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب ما حصلش طيب ده السؤال الاول اسمع السؤال الثاني حاضر يا رب ألك حسنات مخفية مش ورقة ضاعت من الملف في السؤال انت جاوبت عليه وكتبنا انك ما جاوبتش ألك حسنات مخفية أكلنا عليك حاجة تقول لا يا رب ما حصلش السؤال الأغرب وأغرب الثالث بقى ألك عذر تعتذر إلينا به انت كتبت ليه عشان آه، وبعدين يراجع نفسه عشان ايه صحيح اكتب ليه طب انت ارتكيت ليه؟ اه والله صحيح لا مفيش عذر راجل طب انت ما صليتش ليه؟ عبد الله اه صحيح ما صليتش انا طب مفيش عذر طيب آه، انت ليه اشتريت على الناس؟ اه والله صحيح انا اشتريت على الناس ليه؟ وهكذا تدور على عذر ما تلاقيش تستعرف عليها في الدنيا بقى بأعذار يا سيدنا الشيخ اصل هي ما تنفعش الا كده يا سيدنا الشيخ اصل يعني معلش سيدك الشيخ ده غلبان زي حالاتك اخيك برضه اللي ياخد في ايده ها؟ اضحك عليه واضحك عليك اه لكن نضحك على الله لا لا لا لا يبقى اذا شوف ثلاث اسئله ايه؟ هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب. ألك حسنات مخفية؟ لا يا رب. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ فالصحابة استغربوا من السؤال الثاني. الصحابة كانوا لا حالاتنا كده قاعدين يسمعوا خلاص وكان الدرس حلو وس- والله ده المحسنين، لا. قالوا أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ معقولة؟ أن لا أحد أشد قبولا للعذر من الله رب العالمين. بس فين العذر بقى؟ ها؟ يا اللي ما كنتش بتصلي، يا اللي ما كنتش بتزكي، يا اللي ما كنتش بتصوم، يا اللي ما كنتش بتتقي الله، يا اللي كنت بترتكب ما حرم الله، ما العذر اللي هتقوله ربنا سبحانه وتعالى ها؟ يبقى إذا عجبت لأول حاجة في إيه؟ في صحف سيدنا موسى، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. طب فرحان على ايه؟ حاجه نهايتها الموت يبقى على ايه افرح؟ ها؟ افرح ليه انا افرح؟ ها؟ ولذلك الانسان اللي مدرك انه ميت تلاقيه شجاع وتلاقيه زاهد وتلاقيه كريم وتلاقيه متوكل على الله والانسان اللي نادي الموت تلاقيه بخيل وتلاقيه جبان وتلاقيه خايف من بكره تلاقيه ضيق الصف ليه؟ لان الدنيا محوطه كل اتجاه لكن لو الاخره هو عايش فيها بقلبه وقالبه كما قال الله لموسى اسمع لي برضه عايزك تحفظها اكيد انتوا حافظينها بس بنقولها للتذكره يا موسى خمس ختمت لك بهن التوراه انا ختمت لك التوراه بايه؟ خمس حكم خمس ختمت لك بهن التوراه ان عملت بهن نفعك العلم كله وان لم تعمل بهن فما نفعك من العلم شيء اسمع الكلام بتاع ربنا سيدنا موسى يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول ابدا يبقى اللي خاف من الموت ما يخافش من الايه من السلطان قال انا سلطان الله ايه باقي هل يزول سلطان الله لا خلاص فدام انت متوكل على الله وظهرك تلجئه لمولاه الذي يقول للشيء كن فيكون وتوكلت على الحي على الحي الذي لا يموت يبقى خلاص يبقى يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني ايه باقيا وسلطاني باق لا يزول هذا مع ان الجمله الاخرانيه دي كان يعني نفهمها من ايه؟ من سياق النص يعني من ضروري نسمع وسلطاني باقي لان سلطان الله ايه؟ من غير ما حد يقول لنا هو باقي ولا مش باقي؟ سبحان الباقي ما توحد الباقي لا اله الا الله يحفظ الاولانيه لا تخشى ذا سلطان مش معنى كده يا اخوانا ان المسلم قليل ادب يدخل على على رؤساء الجوع ويشتمهم لا لكن عايز تنصح ينصح بالايه؟ بالتي هي احسن اه وقول له قولا لينا لينا انا عايز الكلام اللين طيب يبقى لا تخشى ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول ابدا يا موسى بالايه؟ الثانيه بقى لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا ياه يعني ما خدت من الرزق قال ليه؟ قال لأن خزائن الله إيه؟ ما دام مليانة يبقى أنا إيه؟ ما خدت طب وخزائنه تيجي في يوم من الأيام تفضح؟ قال لو ربنا حب يخلي كل الناس دي أصحاب ملايين يقدر ولا لا؟ طب ما ليه خلى واحد فقير واحد غني؟ ما كان كله يبقى غني وخلاص قال لا قال لا أمال نختبر بعض إزاي؟ ثم ربنا يختبرنا بعض ازاي؟ ها؟ يختبرنا بان ايه؟ يشوف حنان الغني على الفقير ها؟ ويشوف حب الفقير للغني وعدم تقديره عليه. عشان يضربنا ببعض. يشوف كده يختبرنا ببعض، يبتلينا ببعض، سبحان الله. يبقى اذا يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. أصل الغني اللي شكر ده الثواب الجنة، طب والفقير اللي صبر ده الثواب الجنة طب ومين اللي يدخل الأول قال لا اللي يدخل الأول الغلبان الصابر ليه انما الغني الشاكر أجدع أيوة الغني الشاكر أجدع لأن المال له صفاه بس الفقير الصابر يدخل قبل الجنة بنصف يوم اليوم عند ربنا بقد إيه؟ بألف سنة يبقى الفقير يدخل قبل الغني الجنة بقد إيه؟ ب 500 سنة طب ليه؟ ما لازم ليه؟ ما طب ليه؟ هو أنا عشان الثالث طولي بالغني يبقى يقف؟ قال لا ضربت لك المثل قبل كده جبت ابنك الصبح عندك عيلين جبت واد واديته ربع جنيه والواد الثاني اديته 10000 جنيه تروح يا ابني كل واحد يصرف المبلغ اللي معاه وتحت المغرب كده هحاسبكم وجيت ورحت حاطط لهم ايه حفره مولع فيها شويه نار وحاطط فوق الحفره ايه صفيحه تعالى يا ولد الصفيحه ايه مولعه من النار جابوا ربع جنيه اه يا جبت ايه انا؟ ربع جنيه لب لعبه وطيران يا عيني ما هنعرف تحتيه. ابو 10000 جنيه ده وجبت قميص وجبت بنطلونين وجبت مش لازم حجم الاول جاب ايه؟ ولله المثل الاعلى. الثاني هي ربنا هيوقفه بالحساب لانه ايه؟ هيقول له من اين اكتسبته؟ ها؟ وفيما انفقت لم تحفظ الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يساله عن اربع عن عمره وعن شبابه وعن علمه وعن ماله من اين اكتسبه؟ ها؟ وفيما انفقت لازم يقول له تعالى جبت فلوس منين؟ جبتها منين؟ وصرفتها بايه؟ لأنما الأموال أربعة مال أنفق جيء به من حلال وأنفق في حلال ومال جاء من حلال وأنفق من حرام ومال جاء من حرام وأنفق في حلال ومال جاء من حرام وأنفق في حرام صاحب الملك العلام لا إله إلا الله ال- الدرجة الوحيدة اللي ربنا يكرمك فيها المال اللي يجي من حلال ويروح في حلال وقليل ما هم ده قليل قوي سهل بن عبد الله عرفنا من شدة ورعه ان ربنا اداله سرياء في صباعه لما يجي يمد ايده الاكل في شبهه الرمال يشتغل يقول اه الاكل ده فيه حاجه الاكل ده مش كويس الاكل ده فيه شبهه يا اخويا ربنا يرزقنا شرايين زي دي ها؟ ده يا اخوانا هو اللي بيبلع العماره بتاعت اخواته في الميراث ولا يحصل له اي مرض حتى ها يعني شوف مرض والله قلق لا ده ينام ويسخر يقول لك ايه انا ما شاء الله عليه حاجه كل سنه انا ما حاجه المهم فسبحان الله المسلم واخد باله من ايه؟ من مسألة المال جابه منين؟ وداه فين؟ حلال وطلع في حلال. طيب في مال يجي والعياذ بالله من حرام ولكن يصرف في حلال. البرد برضه صاحب النار لأن المنفع ايه؟ حرام، المنفع حرام، لا إله إلا الله. طيب وألقى أنا استنطقت بالمال الحرام ك- كالذي يغسل ثوبه النجس بالبول ما يزيده الا ايه الا نجاسه طيب ومال انا جبته من حلال وضيعته والعياذ بالله في حرام ليه؟ والعياذ بالله حفظته على النار والعياذ بالله والمصيبه الرابعه بقى مال طالع من حرام وبيتصرف في ايه؟ في حرام يا ستار يا رب طيب يبقى الانسان لا يخشى فوات الرزق ما دامت خزائن الله مملوءه وخزائنه مملوءه لا تنفد ابدا. الثالثه ايه؟ الا يموت لا تغفل عن ذكري ما دامت روحك في روحك في بدنك فانا لا اغفل عن ذكرك ابدا يا الله يعني ربنا ذكرك أهو وبعدين اللي بيزعلني بقى واحد يحكي لك حكايه يقول لك الراجل الصدرنا ده جه من اسبوعين كده ربنا افتكره فاخده ربنا افتكره يعني ايه؟ يعني كان ربنا نسيه وربنا بيقول ايه؟ وما كان ربك نسيا يبقى ربنا ما بينساش ايه؟ يبقى- يبقى انت بالكلمه دي غلط كلمه ايه؟ ربنا افتكره يعني ما هذا حرام حاجه اسمها ربنا افتكره مش حاجه اسمها ربنا ايه؟ افتكره يقول لك ايه؟ يا حول الله كأنك تنفي الحول عن الله والعياذ بالله هذه كلمة حرام لا حول إلا بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله مش يا حول الله لا. لا حول ولا قوة إلا بالله ياكل عند جماعة يدوم قول له خير كله قوم بلا يدوم مفيش حاجة بتدوم لا دائما إلا وجه الله الكفرة دايما لن يدوم لا الكفرة ولا صاحب الكفرة ما يقول له ايه يقول له أفطر الصائمون عندكم وأكل طعامكم الأبرار وطلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده ادي أدب الدعاء للإيه؟ لصاحب الكفرة أو صاحب القبلية أكل الإيه؟ أفطر الصائمون عندكم عشان ياخد- تاخد إيه؟ ثواب ها؟ أفطر الصائمون عندكم وأكل طعامكم الأبرار البررة أهل البر خير يعني ها؟ وصلت عليكم الملائكة الملائكة تصلي عليكم والصلاة الملائكة كلها رحمة ها؟ وذكركم الله في من عنده أو في من ذكر ها؟ يبقى ليه؟ ده الدعاء لصاحب الكفر ها؟ المسلم لا يخشى أبدا فوات الرزق ما دامت خزائن الله مملوءة ثم لا يغفل عن ذكر الله أبدا ما دامت روحه في بدنه فالله لا ينساك أبدا أبدا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ معاك على طول طيب يا موسى الرابعة لا تدع محاربة الشيطان لأنه لا يدع محاربتك أبدا الشيطان دايما إيه أعدنا في المرصاد أنت لو نسيت شوية هو مش نسيك وأنا قلت لك قبل كده إن الشيطان الشيطان وزع إيه عياله عليك والعياذ بالله شيطان نفسك في الصلاة وشيطان نفسك في الوسوسة وشيطان نفسك بينك وبين مراتك وشيطان داخل بينك وبين عيالك وشيطان داخل بينك وبين أهلك وشيطان داخل بينك وبين الجيران وشيطان داخل بينك وبين صاحب البيت وشيطان داخل بينك وبين صاحب العمل وشيطان داخل بينك وبين العمال اللي تحت ايديك والشياطين داخله بينك وبين الحكومة وشيطان بين الحكومة وبين الناس أو شياطين والشغلانة كده الحكامة دي أنا شياطين طبعا ليه الشياطين دي كلها؟ قال لا انت لو توكلت على الله حق التوكل لقهر لك كل هذه الشياطين لان كيد الشيطان كان ضعيفا ما دام انت حويت بالله يبقى انت تقدر تضحك على الايه؟ على الشيطان وسبحان الله ما دام الانسان يستطيع ان يضحك على الشيطان بايه؟ بكثره ذكره لله وتوكله عليه سبحانه بس ما يضحكش على ايه؟ على روحه لا يبقى عارف ان الشيطان قاعد له بالايه؟ بالمرصاد عارف الراجل اللي امه عيش واحد امه عيش راجل لا بالصوف خيره بالصوف الدكتور شاف الست لابسه مزركش وحاجه يعني واخد بالها من روحها رغم السن يعني قال له يا استاذ آه، والدتك دي لا مؤاخذه عايزه عريس قال ايه ده يا دكتور العجاز ماله ومال الانسان قام الست تقول له انت يا ابني هتفهم اكتر من الدكتور سبحان الله يعني افكر بيننا وبين الطب واحده بتضحك على روحها بتضحك على عيلها لكن الكل شوف الست بتضحك على ابنها والدكتور بيضحك على الاثنين واخد بالك انت وبياخد فلوس ده المهم وبايجاز لا نستطيع جميعا ان نضحك او نخدع الله عز وجل لا لا، لا، نخدع الله لا نخدع الله لا سبحان الله يخادعون الله وهو قد لم ينفع يا موسى لا تنس ذكر الموت ابدا لان ملك الموت يتسطح وجهك دائما ابدا ملك الموت كل يوم ايه يبص عليك يبص عليك يبص عليك يشوف ايه انت برك حان ولا لا بص الكشف اول ما يجي اسمك انزل يا بطل من عندك خلاص وصلت المحطه فيه وقف وقف التسجيل يبقى كانت صحف موسى عليه السلام عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن ايقن بالكتاب او بالنار ثم هو يضحك يضحك ليه؟ يضحك ليه؟ لا اله الا الله تقرا بالضحك في دميه الخالق اه يضحك وي- وي- ويمازح لكن مش يبقى كل وقت ايه؟ ضحك ولذلك قال الفقهاء ان من يضاحك الناس اللي شغلته اللي هو بيقولوا عليه الايه؟ الكوميديان يعني اه ال- الكوميدي بتاع النكت ها أن تسقط شهادته في المحكمة ما تن- ما ينفعش المضحكات دي المضحكات ده ايه؟ يشهد يشهد في الايه؟ في المحكمة تسقط شهادته زي الاكل على الطريق والشارب على الطريق وكثير الحلف والفاسق كل حاجة يعني علي مش عارف بكذا علي مش عارف ايه والتجار اجرك الله اسوأ العباد عند الله من يبيع سلعته بالحلف الفاجر يحلف بالله انا خسران وما جاي بتمنى وبيعها برضه قال يعني خلاص وقت نصاب وكذاب سبحان الله. فعجبت لمن ايقن بالحساب ثم هو يضحك عجبت لمن راى الدنيا وتقلبها باهلها ثم هو يركن اليها تعرف ده بتعمل في الناس ايه؟ ها؟ عمرك شفت وزير قعد في الوزاره 60 سنه؟ ها؟ ما يحصلش. وعايز دول العالم الثالث يحصل لكن يعني قصدي ايه برضه ما يطولش قوي هيجي عليه يوم برضه ايه يقول له انزل يا حبيبي بقى ويبقى يا عيني يوم ما يطلع من الوزاره يوم نكد عليه وعلى اهل بيته ويفضل يجي له اكتئاب ويروح للدكاتره النفسانيين وبعد كل ما كان شاف الوزير بتاع العظيم الا وحد شافه في الشارع مش ده زفت اللي كان وزير ال- مش ده زفت اللي سبحان الله كان حتى ذكرى سيئه غلبان يا عيني لا اترعب لا حد فكره ساعه ما هو كان موجود ولا بعد ما اتكتح سبحان الله اما الغلبان الثاني اللي مسك لا وزاره ولا غيره ها يعني بالله عليك إنت لو رحت الشغل كده يا استاذ محمود نعم ده بيقولوا هيسالوك في الحسابات يا اخويا هيسالونا في الحسابات يسالونا في الاداره يسالونا يعني هيسقطوك يا قرد ما انا موظف موظف ها يعني طلع موظف ونزل موظف غلبان ولا ما نقص حاجه لان هو ما بيهموش ما يخش على انفاضي لا يعني ما تفرقش معاه لكن بتوع المناصب بتفرق تدخل في الانتخابات ومش عارف مجلس اداره والعضو المنتدب يدي حقنه للمدير المالي والمدير المالي يدي بتاع رئيس القطاع ورئيس القطاع يدي حقنه لوكيل الوزاره والوزير يدفع في كله والحكايه كلها ايه؟ طرف الطرف لكن المسلم الغلبان اللي على قد حاله يا عم يا استاذ يودونا هنا يودونا هنا احنا بنشتغل وخلاص يحلل عين القرش ويروح يقعد مع عياله اخر كل الثاني يا عيني سبحان الله يدور عليه حتى عياله مش مش مستمتعين بيه ومن كتر الياقه المنشيه بتاع اللي تحت الكرافته دي بيقولوا تسلق في السرير وذبحه وطول ما هو قاعد يعني خد يا ابني فك الشراب لا فك عليه سبحان الله حاجه تضايق المهم سبحان الله يعني المسألة أن المسلم يحيا حياة ببساطة كما كان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صحابة سيدنا الحبيب كانوا آخر بساطة. بساطة خالص. ليه؟ لأن تعلموا البساطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يلاقي عليه الصلاه والسلام يلاقي حمار يركب يلاقي بغله يركب يلاقي ناقه يركب يلاقي حصان يركب يمشي يمشي آه، سبحان الله ملوش هيئه معينه في الركوب ملوش هيئه معينه في اللبس يلبس اي حاجه المهم ايه تذكر العوره بس خلاص نظيف ويذكر العوره خلاص ما تفرقش معاه دي ها؟ يبقى المسألة كلما عاش الإنسان بسيطا كلما يسر الله له امورا حتى في الافراح لما يجي يجوز بنته يجي الواد يقول لها يا عم كم المهر؟ قد ايه السبته؟ يقول له يا ابن الله يعينك انت غلبان ولسه متخرج روح يا ابن الله يعينك يلا احنا نسهل عليك عشان ربنا يسهلها لنا روح يا ابن اللي تقدر تدفعه ادفعه بس ولاد يا عيني يعمل المستحيل عشان يرضي مين؟ يرضي حماه ويرضي عروسته والاب يبقى راضي والبنت راضيه حتى الحامه بتبقى راضيه احيانا آه، وده ربنا كلام سبحان الله تبقى سعيده قوي بعرس بنتها يا سلام ده الواد عليه ما شاء الله عليه يدخل وهادي ومؤدب ويجي وقت الصلاه بعد السكر يرضى صلي سبحان الله يبقوا مبسوطين بيه وفرحانين تعال الثاني بقى يقول لك انا عايز خاتم سوليتير مش عارف تسع قرايط ونص اذا كان خدام يعني يعني كذا يعني خد بكام ألف ده؟ يعني حسبة بسيطة كده يعني 50 60 ألف جنيه بس الحمد لله يقول لك ده الحمد لله ناس متواضعين قوي طالبين شبكة يا دوب قليلة كده حاجة يعني إيه فتح كلام زي فتح المضاريس بالعطا يعني بس عشان نفتح الإيه الكلام وبعد ما يعمل كده والله يا أخي آه، الولد ده كويس بيحضر الدروس في المسجد بس برضه نعمل له فرح في الإيه في الفندق آه الدنيا اللي يرجع بقى آه وإيه فرح في الفندق ده؟ لا عملتوه فين الفرح بتاع عملتوه فين؟ في أي فندق؟ الفندق الفلاني لا الصراحة الصورة بتاعته أي كلام ده حتى الرقصة ما تعرفش ترقص بتاع ها؟ قلت لي لا لا إله إلا الله والمصيبة يا أخي بقى العريس والعروسة قاعدين ليلة الفرح والرقصة بترقص والفوضى كملانة وكله لابس أو كله قالع ها؟ خلي بالك أنت وبعدين الظروف دي كلها كل واحد ياخد ذنبه ولا ولا في حد وتتجمع النقطة دي كلها وتتحط على دماغ العريس في أول ليلة ستار يا رب يا ستار يا رب يعني المسألة صعبة وبعدين بدل ما يبدأ اليوم بالبركة وبالدعوات الخالصة يبدأ وللأسف الشديد سبحان الله بسخط من الله وغضب سبحان الله فالمسلم أريد أن أقول أنه دايما لا إله إلا الله باصص على الدنيا وتقلبها بأهلها باصص على الدنيا يبدأ إيه يتقلب في اهلها سبحان الله وبعدين يروح ايه راكب ناحيتها قال لا المسلم ما تغروش الدنيا ان ضحكت له فلا يبتسم لعلمه ان ضحكها من بعده بكاء اللهم لا تجعلنا نركن الى الدنيا ولا نركن للذين ظلموا واجعلنا من الذين ينتظرون مع اهل الرحمه ومع اهل البر والتقوى والمغفره واختم لنا بحسن الخاتمه يا اكرم الاكرمين امين يا رب العالمين آه، وقفنا في يوم الاثنين الاثنين الماضي عند بعض من خطوط في مسألة صلاة الجماعة. تعالوا نكمل النهاردة في موضوع صلاة الجماعة مع صلاة المسافر مع سجود السهو مع صلاة الجمعة وكلها مهمة للمسلم. أولا يعني إيه سهو؟ يعني الإنسان يشفع عليه في الصلاة حاجة يا إما بنقص يا إما بإيه؟ بزيادة يعني يا إما نقص في الصلاة سهوا يعني مش عمدا من تعمد في الصلاة أن يزيد شيئا أو أن ينقص شيئا ها فقد بطلت صلاته اللي يزود في الصلاة حاجة أو نقص متعمد يبقى إيه؟ بطلت الصلاة تنفع يبقى لازم في الصلاة إيه؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا فاكرين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة بعد فتح مكة وبيصلي بالمسلمين عليه الصلاة والسلام فصلى بهم صلاة العصر صلى بهم لا في حادثة ثانية خلينا في الحادثة بتاعت ايه؟ السبت صلى بهم بعد عودته من غزوة الخندق صلاة العصر فصلى ركعتين وسلم كان دايما اللي في ظهر الحبيب المصطفى الاثنين اللي وراه على طول ابو بكر وعلى يمين ابو بكر عمر يعني الاثنين دول كانوا اقرب اثنين لسيدنا الحبيب في الصلاه وكان هو دايما لما يبدا الصلاه اين ابو بكر اين عمر خدوا مره خدوا من الفقهاء من دي ايه اللي يليني اولو الاحلام منكم يعني اللي يصلي ورايا يكون ايه اعلى من الناس زي ما قلنا المره اللي فاتت عشان لو حصل للامام غلط او او او نقص للوضوء ايه يا فلان اطلع صلي لان لو هو ما يعرفش اسماء اللي وراه لو امام لا. ولذلك احنا لو قلنا لو دايما بنقول ايه ان لو في امام لمسجد راتب امام راتب لمسجد ودخل عليه اعلم العلماء او شيخ الاسلام مين من باب اولى يصلي؟ الامام الراتب الامام اللي متعود الناس ايه؟ يصلي وراه في المكان ده لانه عارف مين اللي بيصلي وراه الا اذا اذن ها لهذا العالم الاعلم يعني هو يتقدم للصلاه ولكن يبقى وراه مين؟ نائب الامام بيسموه ايه؟ نائب الامام ويجوز ان يقف على يمين الامام لوحده اجاز بعض العلماء ان يقف نائب الامام على يمين الايه؟ على يمين الامام متاخر شويتين اخر اطراف اصابع اقدامه عند كعب الامام ما يسيبش فرجه جامده دي حتى دي صلاه الجماعه لما واحد الاثنين يصلوا مع بعض مش يقف وراه لا يقف بحيث يعني يكاد يلقى فيه على يمينه طب جيت انا في صلاه الجماعه لقيت صف واحد ورا الامام ولقيت نفسي اصلي لوحدي فانا مخير بين امرين مخير بين ايه؟ بين امرين اما ان اسحب واحد من الصف ولذلك احنا من لازم نعرف الحكم ده لما الاقي واحد يسحبني الين معاه انسحب يعني يسحبني اروح ايه؟ مش يشد وانا اشد واشد احنا مش هنحارب لما لقيته بيشد قوي اعرف انه ما يعرفش الحكم يسيبه لانه انت هتطلعه من ايه؟ من خشوعه في الصلاه انت لما تديته لقيته ملاني يبقى ما يعرفش الحكم ومشكلتكم عن الصلاه توضحوا ليه انت انت تدرس كتير ده انت لا انت عارف حكم ولا عارف حاجه انت ازاي شكلك ده انا مش من طريق الدعوه دي مش انت عشان عرفت لك حكم خلاص بقيت ابو حنيفه ده ابو حنيفه الله يرضى عليه قال انا تعلمت ابو حنيفه يا اخي شوف ابو حنيفه قال تعلمت خمسه مناسك من مناسك الحج من حجام حجام اللي هو الايه؟ المزين يعني الحلاق نرجع نسميه مزين تاني ومزين لانه ايه؟ يزين الانسان كان واحد كده شعره يقدر والعياذ بالله زي الجماعه اللي بتوع الهيبز دول اللي كانوا قارفيننا دول الخنافس والصراصير والحبايات ها الحمد لله ربنا تاب على الشباب حتى طلع دلوقتي في ايه؟ في ال- في البنك باين ولا اسمها في ال- في الكابوريا الله يفتح عليك في الكابوريا الله يكرمك يا اخويا ها؟ واحد جاي يسالني ايه رايك في حلقه الكابوريا؟ قلت له والله بص احسن كابوريا كده كابوريا كده قال لي يا استاذ انت مش فاهم في حلقه اسمها كابوريا يعني ايه؟ قال لي يعني يحلق شعره زيرو من هنا وشعره زيرو من هنا ويسيب ايه؟ أنا قلت يا سلام صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرام على الحلاق وعلى الايه؟ وعلى المحسوس عليه ولا المحلوق له ها واخد بالك؟ لا فانت بقى شديت اخوك المسلم وين معاك حلو اقف يقف جنبك ايه؟ يطلع تماثيلات ايه؟ واحد ايه؟ قال ان الذئب ياكل من الغنم الشارده يعني الشيطان يجي من الواقف واحد ده ايه؟ ويلعب عليه بقى اه خلي بالك دول قاموا قبله آه خلي بالك ده انت مش سامع حد في شيء لكن لما يحس ان بيوانس جنبه الاسلام نشا فيه جماعه مفيش واحد ياخد جنب كده و- ويعتذر لك كلنا مع بعض طيب يبقى انت مخير بين ان تجذب اخا من الصف اللي يصلي بجوارك او تقف تصلي او تقف ايه تصلي معه طيب طب انت دخلت من باب المسجد لقيت فيه صفين او ثلاثه بيصلوا علشان تلحق الامام في الركوع تقول الله اكبر تجلس الاحرام الله اكبر ورحت ركعت وبصيت كده لقيت نفسك بينك وبين الصف مسافة تاسعة في صفين كمان كان مسافة أكثر من اللازم أجاز لك بعض الفقهاء أن تتحرك خطوتين أو ثلاثة لأن تنضم للصف إن كان فيه فرجة وهذا لا يبطل الصلاة يعني انت ركع الله بسرعه الله اكبر الله اكبر بعد ما ركعت لقيت نفسك فين بينك وبين الايه؟ الصف ولقيت الصف اللي قدامك مش ثابت قال لك روح ايه؟ مكمل الصف ده انت نفسك دخلت في الصلاه فحصل خلخله في الصف اللي قدامك حصل خلخله في الصف الايه؟ الامامي فاتسعت لك فرجه يعني الصف الاولاني ركز نفسه بعد ما كبر الامام ودخلنا في الصلاه وجئت انت في مكان واحد فاضي في الصف الاول تمام الامام تصلي راح وضوء قال يا فلان افتح وجهك يتأثر يتأثر ها نافع خلي بالك تروح انت سبحان الله ايه طالع سدد الايه الفرجه قال لي يا خضر قال يا سلام قال من سد فرجه في الصف قال سد الله عنه وكتاب جهنم يوم القيامه ياه عكسها بقى قال من تخطى الصفوف يوم الجمعه تخطى الله به جسرا الى جهنم يوم القيامه ومن فرق بين مسلمين في الصلاه هل فرق الله شمله يوم القيامه تفضل يا رب تفضل يا رب الصلاه صعبه فسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كانوا هم خلف الحبيب في الصلاه صلى الله عليه وسلم قال فلما قرأ التشهد الاول في النصف الاولاني بعد ركعتين في العصر سلم قال فهاب ابو بكر وعمر ان يكلما رسول الله من الهيبه وهم اقرب الناس ليه من الهيبه خافوا يقول يا رسول الله انت ركعتين وخلاص ازاي واحد لسه دخل في الاسلام جديد وجريء ياخد مثلا مع فرق الخلاف واحد لسه جاي بالدرس جديد وبتاع يروح وسط الدرس تعالى يا استاذ يقول له يا عم ما عندناش الاسئله اللي في ايه اللي في الاخر يبقى يبقى لسه اقول يا دايما اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله اللي طيب ممكن بيقولوا دول ايه؟ دول فبعد ان سلم الرسول بعد ما صلى عليه وسلم خرج السرعان من المسجد السرعان ده ما ايه؟ سريع يا سلام على مسريع ده اللي ايه؟ اول ما الامام يخلص يقول يا اخي مثلا حد بيضربه في الجامع تقول لي كان عصفور ومحبوس بالقفص عايز يفك تقول لي في تلوث فيها في الجامع وبره في هواء نقي لكن على فين؟ قال خرج السرعان من المسجد يعني دي ناس اول السلام عليكم قالوا انت ليه في عندنا المحتفلين؟ السلام عليكم وعليكم السلام واخد جنسيته ايه؟ وطيران فقال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ قال والله ما قصرت وما نسيت شوف الرسول متاكد ايه؟ ان لو الصلاه اذكرت فبين اربعه اثنين ولا هو ايه؟ ولا هو نسيت قال له بل نسيت يا رسول الله لا انت لا نسيت الرسول عايز يتيقن احقا ما يقول ذو اليدين معقول الكلام اللي بيقوله ده ده مظبوط؟ عمر بن الخطاب ليه الموضوع ما فيهوش بد بقى؟ قال نعم يا رسول الله ايوه او ذو اليدين ده بيتكلم صح فقال الله اكبر راح ايه؟ قام كمل ركعتين وارى التشهد وسلم ها ثم سجد سجدتي السهو وقال فيهما سبحان من لا يصحو ولا ينام يا سلام او سبحان ربي العظيم سبحان من لا يذكر ولا ينام او سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ويقعد تاني ويسلم يخلص الصلاه على كده فالصحابه بيستغربوا قالوا حتى انت تنسى وتشكو يا رسول الله حتى انت قال انسيت لاشرع لكم ها الله طبعا يشرع لنا ازاي الا اذا انساه الله ها ربنا نساه عشان تحط ايه قاعده فقهيه تحط قاعده فقهيه يبقى اذا بالخصوص ايه جزئيه من ايه من صلاه الجماعه طب تعالى لسجود السهو تعالى يا مثلا قبل ما ندخل في سجود السهو نتكلم عن السهو اصلا في الصلاه السهو كلنا ايه اساس السهو بالسهو عادي رؤساء اقسام السهو كل واحد فينا رئيس قسم السهو يعني لو سموا للاقسام رئيس قسم يبقى كل واحد رئيس قسم لنا ثلاثه وما يحلوش الافكار ها ها السيئه كمان اللي هو الصبر والشيطان يا اخي يخليها تكفى ها يخليها زي العسل وبعد ما اتكلم السلام عليكم ورحمه السلام خبرت انا كنت بصلي ايوه صلي بس ما ينفعش بس ما ينفعش ليس لابن ادم من صلاته الا ما عقل منها الا ما وعد يعني الملائكه بيكتبوا لك اي نوع من الثواب اللي انت حاطط في ذهنك انك ايه؟ بتصلي الحته اللي فيها شرحه دي ما فيهاش ثواب قالوا طب واحد دخل في الصلاه كبر وبعد ما سلم اكتشف انه كان بيصلي اقول لك مثال لو واحد جاي متاخر في العشاء واقف ورا وواقف يقرا كل ما عيني تلمحه كده يبص عليا تبص عليا ليه يا ابني؟ ها واحد يجي يعد عواميد الجامع وسط البتاع يا ابني طب حط وشك في الارض رفض بتاع عليك ده وجمع يعني ازاي انه ايه مجمعها ما تنفعش طب هل ده طلع قالوا كان على اسقاط الفريضه فهو اسقط الفريضه. احنا لنا في الصلاه ايه؟ جزئيتين هامتين اسقاط الفريضه والثواب هو اسقط الفريضه يعني صلى اربع ركعات كما يجب ارى وركع واتم ورفع وخشع ها وسجد ها ولكن ايه خد سرحان كلها ها خد ايه سرحان قال ملوش ثواب لكن الظهر اللي انا صلاه او العصر اللي صلاه وهو سرحان ده ما يصلوش في جهنم قال احنا الصلاه في جهنم دي قال ما هو اللي مش هيصلي وقت في الدنيا لازم يصلي في جهنم ده بالنسبه للايه؟ للصلوات الخمس اما صلاه الجمعه قال لا صلاه الجمعه دي مصيبتها مصيبه قال اللي يجيب جمعه بدون عذر جمع على ثلث قلبه جمعتين من غير عذر ثلثي قلبه ثلاث جمع او طبع على قلبه كله وهنيجي دلوقتي في صلاه الجمعه للناس اللي ما يحبوش يجوا الا في الصلاه واحد جه يقول لك الشيخ بتاع اسد بن فرات ده بيقعد الناس الساعه 2 انا رحت واحد 2 الا ربع يجي عيل فجأة يلاقي حظه زي ما سبحان الله أتاري الشيخ لمع الشمس بره ولا في مطر ولا في برد ولا في خطبة طويلة راح مخلص بدري ونازل يصلي بالناس. حصل الإمام بعد الإمام ما رفع من الركعة الثانية. حصل الإمام يوم الجمعة بعد ما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية. يقوم يجيب اثنين ولا يقوم يجيب أربعة؟ قالوا لا يقوم يجيب أربعة. يعني بقت إيه؟ الظهر لا حصل الخطبة ولا حصل الايه؟ ده حتى في رأي بيقول لو ما حصلش الخطبة وحصل الصلاة قال يبقى عيشها ظهر. قالوا ليه؟ قال ما هو ظهر الظهر أساسا كم ركعة؟ أربعة ها؟ احنا بنصلي ظهر الجمعة قد إيه؟ أمال الاثنين التانيين راحوا فين؟ قال ما هي الخطبة ولذلك أنا لو اتكلمت أثناء الخطبة ها؟ يبقى إيه؟ قال من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يبقى إذا زيها زي إيه؟ الصلاة ومن قال لجاره أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له والمسح حصى يعني إيه؟ يعني المساجد زمان كانت إيه؟ كانت م- م- م- مفروشة حصى طب دلوقتي واحد يلعب في الكراتيب بتاع السجادة قاعد يشوف يقول لا السلام على المكيف الحلو ده ها واحد السفاري حلال قال السلام ده نعم ده قطيفة وده ده في الألبسة اللي قد كده يا سلام ربنا يبارك في أولا ربنا يبارك في اللي جاب وربنا يخلف عليه خيرا إن شاء الله ومن عمر مسجدا عمر الله قلبه بالإيمان يوم تموت القلوب سبحان الله فالمسلم لا إله إلا الله الراجل ما يشغلوش شاغل عن الإيه؟ عن الخطبة صحيح في بعض الخطباء يخلوا الناس كل واحد يدور له على عمود عشان يركن عشان يبتدي ايه ابو النوام ياخده خمس دقايق ولا ايه اول ما الثاني يقوم يقيم الصلاه ها لكن لا القضيه مش كده يبقى انا لو حصلت الامام يوم الجمعه بعد ان يرفع من الركوع في الركعه الثانيه صليتها ظهرا طيب تعال لمساله السرحان كلنا بنسرح طب العلاج ايه؟ اولا سيدنا ابن عباس قال الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون والا لهلكنا جميعا الحمد لله الاول يعني الا لو طب بالله عليك لو قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون يبقى كم واحد له ويل؟ يبقى كله بالسلام مفيش سلام مفيش سلامه مفيش سلام لكن الحمد لله قال ايه؟ عن عن يعني ايه؟ قال يعني ظهر على العصر مغرب على عشاء وقت على وقت بدون عذر ده اللي قلنا الايه؟ الاثنين اللي فات طب اسباب الصراحه ايه؟ الاسباب بقى كثيره اكل الشبهات اكل الحرام حب الدنيا كراهيات الموت الاقلال من مجالس العلم الاقلال من قيام ليل الاقلال من قيام نهار الاقلال من التقوى ثلاثه من لم تكن فيه ثلاث من لم تكن فيه واحده منهن فلا تعتد بعمله ايه يا حبيب الله يا رسول بيقول لنا صلى الله عليه وسلم تقوى تعجزه عن محارم الله تقوى الاول اول ما يلاقي المحارم يقول لا بينه وبينها ايه؟ مالوش دعوه تقوى تعجزه عن محارم الله وايه كمان؟ قال وحلم يكف به السفيه يبقى حليم حلم يكف به السفيه ها قال وخلق حسن يعيش به بين الناس لكن لا فيه لا تقوى ولا حلم ولا خلق يقول لك والله يا الشيخ بنسرح في الصلاه الله ده احنا الفلتنا من ساعه ما بنصحى الصبح لغايه ما ننام بنتنقص جبن بتاع السكر الصحابه كانت تنقص سكر اي صحابي كان حد يكلمه كان يكلمه كلام حلو ما يتكلموش مع بعض الا الكلام الجميل الكلام الطيب انت تكلم مراتك تشتمها وهي تشتمك وتهزل العيال والعيال يهزلوك وتشتم الجار والجار يشتمك والعمال يطلعوا عليك وانت تطلع عليهم وبعدين وبعدين انت تحكم خلاص ها لان القلب اللسان لا يغرب مما ايه مما في القلب فالقلب آلية واللسان ايه مغرفة فالمغرفة دي من اللي ايه من اللي في الطرة جوه من الحلة والله الحلة فيها لحمة تطلع لحمة فيها مش آه مش كده برضه تطلع من اللي انت ايه من اللي جوه والله قلبك مليء بالإيمان زي لسانك زي ما اتكلمت الا الخير لسانك قلبك والعياذ بالله جوه فيه زفارة يبقى لسانك والعياذ بالله تعالى نسأل الله السلامة تعالى بقى حصل السهل حصل الايه السهل طيب جيت انا في الركعه الثانيه قمت من السجود الثاني عشان تبقى صاحي معايا صاحي لله لا اله الا الله انت بتقوم من السجده الثانيه في الركعه الثانيه علشان تعرف الايه؟ للتشهد الاول رحت ايه وقف العلماء وضحوا لنا القضيه ارجو رجاء بعد الصلاه ما تقف قدامك في مذهب انا بسمع لك الاراء برأي واحد عشان اقول لك ابو حنيفه قال ومالك قال والشافعي قال واحمد قال وابو داوود القاري قال وابن حزم قال ما بسويهاش فاللي بيصلي على طريقه خلاص يبقى ايه وعارف يبقى بيجعل ايه المناقشات الجدليه انا بقر- بروي لك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم امكث لهذا القول عشان اتثبت لك من الحديث واعرف منه صحته فانت قمت من السجده الثانيه في الركعه الثانيه ورحت واقف ها قال لك اهل العلم ان كنت الى الجلوس اقرب وافتكرت روح ايه قاعد ان كنت الى الوقوف اقرب فايه قوم وما ترجعش بزعل قوي من المصلين اول ما الامام يعين يقوم يروح ايه اروح أروح، خلاص هو هيذكرها السجده بعد كده ما تلخبطوش لو ما قعدش واصل معاها الصلاه الامام قام يقول له اقعد. خلاص ذكرته ما ما ذكرته لو قعد ناس لكن العلماء بيقولوا ان ايه طب اعرف منين ان انا اقرب للوقوف او اقرب للايه للجلوس قال انا اصلا بسكت على كم واحده على كم حاجه على سبع حاجات الجبهه واليدين والركبتين واطراف الايه القدمين كده كم واحده ايه سبعه الوجه الايدين الركبتين الايه الرجلين قال انا لو رفعت راسي ورحت هوب قايم بالركبتين لكن ايديا لسه على الارض واطراف اقدامي يبقى كام لكام؟ أربعة لثلاثة، أربعة فين؟ بالتحت يبقى خليني تحت. لا ده كده كده. لا ما أقول يا رسول الله ولا كده. إن كنت إلى القعود أقرب فقد، وإن كنت إلى الوقوف أقرب فقد، طب أعرفها إزاي؟ قال لك تعالى بالسبعات دول. أنت حاجة تلخبط سبعة أقعد أعيد واحد اثنين، إيه، المسألة مش صعبة أوي يعني. دي الهيئة العامة. لا لما- لما تشوف واحد كده تقدر تقول ده اقرب للوقوف ولا اقرب للوقوف صح ولا لا؟ لا انت ممكن تبص على واحد كده الواد العداء ده اللي اسمه مش عارف ايه اللي بيستعد للجري ده بيبقى اقرب للقعود ولا اقرب للوقوف؟ والله اختلفوا فيها برضه هيقولوا اختلفوا آه. حتى في الجري اختلف لا اله الا الله جماعه قالوا له زي ما تقول انت بقى زي ما ترسمها بروحك والله اقرب للقعود كان- يعني الهيئه العامه تقدر تقول ده اه ده لو سن يكون واحد سن يكون قاعد خلاص طيب انا هحسب لك القضيه انت قمت من السجده الثانيه في الركعه الثانيه رحت واقف على طول تذكرت يا خبر ده انا قعدت ما تقعدش خلاص كمل صلاتك كمل ايه؟ الصلاة وبعد ما تخلص التشهد تسلم على اليمين ها وما تسلمش على الشمال تسلم على ايه؟ على اليمين بس وتنوي سجدتك يستهوي تسجد السجدة الأولى ها وبعدين تروح قاعد وبعدين تسجد السجدة الثانية وتروح قاعد وما تقراش التشهد الثاني وبعدين تسلم على اليمين وعلى الشمال واحد يقول لك بس في رأيي يا أستاذ يقول النقص أن يكون قبل السلام والزيادة بعد السلام إحنا هنلخبط الناس كده سجلتي السهو صلاهما سجلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم زي حديث إيه؟ ذو اليدين اللي إحنا إيه؟ رويناه عن الإمام إيه؟ مسلم روى عليه عن ابن عباس ابن عباس روى كده وإحنا إيه؟ واخدين بكلام ابن عباس يبقى إذا هذه أو هذا نقص في الإيه؟ في الصلاة طيب الواحد الله اكبر ودخل في ايه؟ تكبيره الاحرام. قعد يقول دعاء الاستفتاح طول فيه شويه. اللي هو قبل الايه؟ الفاتحه. وجه يقرا الفاتحه تصور هو في نفسه انه اراها. الاطاله بتاعت الايه؟ السكوت فكر انه ايه؟ ارى. فاحتفل في الايه؟ في الصوره. وهو بيقرا في الصوره تذكر انه ايه؟ انه ما قراش الفاتحه. يروح راجع يقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ السورة لكن لو قرأ السورة وراح ركع وهو في الركوع تيقن أنه ما أراد الفاتحة الصلاة بطلت الصلاة إيه؟ بطلت لأنه شاف إيه؟ ركن ده ركن هنا بقى إحنا هنا ركن ده ما يجبرهاش إيه؟ سجود السهو ما يجبرش الر- سجود السهو إيه؟ الركن بتاع الصلاة لأن الفاتحة ركن من الإيه؟ من الأركان كما أنك لو قلت ايه ولا الضالين ورحت نازل وانت بتقول ولا الضالين الصلاه بطلت ليه لان لازم ولا الضالين تبقى ايه فوق وانا واقف وبعدين اقول ايه امين وانا واقف وانا واقف ها. واحد راح واقف سمع الله يلحن ربنا وراح نازل على طول ما استواش ظهره في حته وحطينا وراه عمود 90 درجه ما استواش جسمه مع 90 درجه البطل الصلاه لأن لازم إيه؟ يرفع وإيه؟ ويستقر في في وقوفه. يقف ثابت 90 درجة عن أفقه. نفس القضية السجد. الله أكبر. البطن أقل حاجة في السجود إيه وفي الركوع؟ التسبيحة. أقل حاجة إيه؟ تسبيحة. سبحان ربي العظيم. كويس على مالك كده. طب بس تاخدها فجوة وتقول الشيخ قال أهو قال لك ثلاثة يقول لك واحدة واحدة خف شوية لا أنا بقول لك أقل حاجة ما يساوي واحدة أنا عارفك أنت بتفيد أحيانا بل وأحيانا كثيرة أن يعني العشرة يبقى واحدة يعني بي- بيتعوموا زي الجنين ها ما بلاش قيمة لا أنا عايزك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبين كل تسبيحتين تكتفي بمقدار تسبيحة إذا كان لهم الثلاثة إيه؟ خمسة سوف تكون في الحساب انت بتقول اربعه لا خمسه ها يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبينهم ايه؟ واحده هذه ايه؟ ثلاثه والثالثه سبحان ربي العظيم وبينهم ايه؟ واحده يبقى ايه؟ كانك بتسبح خمسه لو عديت كده من بره ها اعدلك ايه؟ خلاص طيب ايه كمان في سجود السهو؟ قال الامام يا سيدنا الشيخ صلى بنا صلاه المغرب او صلاه العشاء وبعد ما قرا التشهد راح واقف يجيب ركعه ظنا منه انه كان في الايه؟ في التشهد الاولاني فكر ان الركعه الايه؟ الثالثه ادريها الايه؟ الخامسه في الظهر والعصر والعشاء او الرابعه في الايه؟ في المغرب لذلك انا بقول لك الفقه مهم ليه؟ واحنا عشان نصلح صلاتنا ولا تكتبنا انه صعب انت سهل على من يسر اللهم سهله علينا يا رب وفقهنا في دينك يا رب العباد امين يا رب العالمين فصلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فاذا الانسان مننا يعني ما, ما, ما- ما يزعلش ان حد يقول له معلومه ما يزعلش لما حد يقول له معلومه الامام راح قايم عشان يجيب ظنا منه ان دي الثانيه لكن دي تريها الخمسه الثالثه قصدي فهو راح يجيب الايه؟ الخمسه اللي وراه يقولوا له ايه؟ سبحان الله طب لو بيصلي وراك الثالث يسقفوا لو هتسقف انت انما التصديق للايه؟ جعل التصديق للنساء شوف بقى كام ست فاضل يسقفوا بالمؤتمرات وبالجماعات كام ست طلع لي واحده انت بقى المهم خلينا هنا خلينا هنا خلينا في الفقه يبقى المسلم اذا اخطا الجناب فليستدعى عليه نفسه يقول سبحان الله ما خدتش بالي يبقى من اول مره يا عيني حد يسوق على الصلاه وخش يا استاذ لو كتبت كده كده ولا شكله علامه كده ها زقوه فصلى به واحد سبحانه انا عايز ضرب لك سبحان الله سبحان الله. هو كمان قالوا بيسبحوا ولا ليه؟ وانا خلصت الصلاه يعني يقول لسه مش عارف المخير بين امرين جميل الامام ان يروح قاعد على طول ويكتب السهل وصلاته صحيحه طب نكتب دماغه وكمل الصلاه اصل ما فيهاش تركيز دماغ لكن ناس نفرض يعني جهلا هو طبعا مش معقول متعمد مش معقول ايه؟ متعمد. هو عارف يضرب لكمه احيانا يقول يا ترى دلوقتي ما هو فيه هو فيه صلاه خمس ركعات وفي صلاه خمس ركعات ما فيش يقول لك طب ما نبقى ايه نبقى تلاقي سته بقى سته وايه وهتبقى ركعتين وهم الاساس اربعه وبعدين يبقى الملائكه يفصلوهم بقى اربعه لوحدهم واثنين لوحدهم لا لا ده انت بتالف من عندك بقى هي ده بقى انت دخلت في التاليف والصلاه ما فيهاش تاليف فانت كامام يحصل لك ايه؟ اذا استمر الامام يخلص الركعه بعد ما يقعد يروح ساجد للسهو والمأموم يسجد وراه المأموم يسجد ايه؟ وراه بس في نقطه قالوا طب المأموم اللي حصل له كده المأموم هو اللي غلط يعني الإمام ركع راح المأموم إيه؟ سجد المأموم إيه؟ سجد. يعني الإمام بيقول الله أكبر راح المأموم إيه؟ راح ساجد المأموم بص بيقول الإمام بيقول سمع الله لمن حمده قال الحج قال يرفع أوامر يلحقهم ويكمل صلاته ولا تهوى عليه فصلاة الإمام تجبره يبقى كل المصيبة على دماغ مين؟ الله يفتح عليك الله يكرمك ربنا لا يجعلها مصيبه ها هي مسؤوليه يعني يعني معنى المسؤوليه هنا عن المسؤوليه هي مسؤوليه طبعا سبحان الله من علامات الساعه ان يتدافع عن انا عارف ان بعد كده الكل يشتكي ان الموضوع ده هو صعب وجايب لي زبر واحد للامام يقول بقول لك ايه بس انت الزبر يعقدني يوم الاثنين يلا طلع صلاتنا كلها سهو وبايظه ما تنفعش لا انت لازم ايه لا يمنعك الحياء من ان تسال لان ابو حنيفه لما راح يحج ها؟ وتعلم خمس مناسك من مناسك الايه؟ المزين اللي هو الايه؟ الحلاق يعني متوحد من لا ينسى لا اله الا الله هل دخلت على الحجام قال له اثار الحلاق ما يعرفش مين؟ ما يعرفش ابو حنيفه واحد ما يعرفوش يعني واحد دخل عليه فخلص المناسك السلام عليك قال له عليكم السلام قال بكم تحلق راسي؟ يا رب السلام قال له يا اخي الاسلام أما قرأت شيئا عن القرآن صح المصحف مرة يقول لي مين؟ أبو حنيفة ده كانوا بيسألوه أنت بتختم القرآن كل قد إيه؟ قال له في الصلاة ولا بره الصلاة؟ قال لا في الصلاة قال له قصدكم صلاة الليل ولا صلاة النهار؟ والحلاق يقول له إيه أنت قريت القرآن ولا بره؟ عارف لو واحد من زمان ده أنا علامة ده راجل يعني يطلع غلبان في التلفزيون وطلبت في الأسم كل ساعة يا سيدي الكلام ده بتتحمل إيه ولا إيه؟ يا راجل يا راجل فك منها روح عقلك فقال له يا رجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اجاب لك يقول لك خمسه تقول لي ثلاثه بصحى تروح حديدك لا هذه واحده الفجلات اعطيته جانب راسي الايضا فلك ذلك ذاك اخر ان الرسول كان يحب التيامن في كل شيء اتركك المحاربين الاول هذه ايه؟ بيتعلم يتعلم سبحان الله وبعدين قال فجلست مبهوتا مبهوتا يعني ايه؟ اما استغرب الحلاق الفقيه ده ها؟ قال يا اخ الاسلام انت ما زلت في ارض الله فكبر الله واذكره الله انت ساكت ليه؟ اذكر كده اذكر الله ايه؟ في ايام معدودات سبحان الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا قال فعبدت عبدت وفي الاخر ايه؟ ماشي بقى الثالثة اللي فات الرابعة بقى قال له يا أي قال له ماشي قال له يا رجل يا رجل صلي هنا ركعتين تشهد لك بها هذه الأرض يوم القيامة صلى ركعتين الراجل المعروف يا خبر أبيض قال بقى خلاص بقى الراجل إيه سواني بقى في العلم السلام عليكم ورحمة الله قال له قال له على قال له ماشي بقى خلاص قال له خلاص قال له يا راجل أنت قعدت معايا شوية ومن الواجب إذا صاحب المسلم مسلما ولو للحظة قال الرسول من صاحب أخاه ولو للحظة يجب أن يعرفه باسمه واسم أبيه واسم المكان الذي تأمن عرف مع بعض ويحصل أبو حنيفة مكتوب بقى في الحتة دي بقى هنا هنا هنا بقى آه قال له أنا اسمي أبو حنيفة النعمان قال إيه؟ الثاني أنا بقى قاعد أطبل في المستقبل أعلم الراجل العلامة سامحني يا ابو حنيفه قال له والله انك لافقه مني ابو حنيفه بيقول لك صدق وعايز تقول له لا حبيبي انا كنت فاهم بس ما كنتش بحسب لك ولا انت عارف ولا حاجه طيب. تعالى بقى لصلاة الايه؟ لصلاة الجماعة برضه. صلاة الجماعة في احنا عندنا صلاة جماعة وصلاة فرض وعندنا صلاة حضر وصلاة سفر صلاة الجماعة ربما خدت حظها شوية وثوابها معروف لكم صلاة الفرض الواحد المسلم لا يصليه وحده في البيت إلا النوافل نوافل بالإيه؟ بالنافلة والإخوة اللي بيزعلوا لأن إحنا بعد الصلاة بتوع الجمعة أو العشاء بنقوم على طول على الدرس هو خليه يحضر الفرض هنا ويروح ينور بيته إيه؟ كما يشاء بالإيه؟ بالنوافل خلي الفرض في المسجد والعلم وخلي البيت ايه؟ لان نوره بيوتكم بايه؟ بالنور. تعالى لملاك السفر. المسافر بقى. المسافر يسمى مسافرا اذا كان يقطع مسافه من بيته اكثر من 81 او 84 خلينا في 80 كيلو عشان نطلع من الخلاف 80 ايه؟ كيلو اكثر من 80 كيلو اسمك ايه؟ اسمها مسيره يوم بليله بس انا سافرت يقول لك يا استاذ انا بلدي ها او بيتي اللي في طنطا ها او اللي اكثر من القاهره ب 80 كيلو ها ده في بيت هناك لكن لما بتوصل هناك تقول انا عايز ارجع عند العيال ولا ما تقولش انا عايز ارجع ما دام بتقول انا عايز ارجع يبقى اسمك ايه؟ مسافر رايح في طياره رايح في مركبه فضاء راكب بغله راكب حصان راكب دماغك اسمك ايه؟ مسافر مسافر طالما يطلق عليك ايه؟ لو سأل عليك في البيت هو ابو مصطفى فين؟ مسافر فهي دلوقتي ما بيسموش مسافر أنا فاكر زمان على المحطة ها عندنا في المنيا وايه وكوكبة من الناس تيجي 50 واحد يودعوا واحد ده في الستينات كده يبقى ابعت جوابات وابقى طمنا وابقى ابعت لنا تلغرافات انا قلت يا ده باين عليك ايه؟ مهاجر يا كندا يا استراليا بين المنيا وبين السويس 120 كيلو نزل في بين السويس فهو معتبرين على ايه؟ ده قطع تذكره رايح بس مش راجع تاني دلوقتي بقى الله العيال بتسافر واللي بيروح امريكا واللي بيروح استراليا واللي بيروح بلاد الوحواء واللي بيروح جنوب افريقيا واصبح كده لكن اسمه ايه برضه؟ مسافر سواء كانت طياره مكيفه بقطر مش عارف اسمك مسافر خلاص اتفقنا على السفر انه اسمه ايه؟ مسافر المدة اللي نقصر فيها الصلاة ربنا خفف عليا طالما ان انا ان انا مسافر اخلي الاربعة ايه؟ اثنين يعني اللي يقصر في الصلاة الاربعة تبقى اثنين الظهر والعصر والعشاء طب الصبح يبقى كام ركعة؟ اثنين صلاه الواحده ما ينفعش والمغرب والواحده ونص ثلاثة ثلاثة الله يفتح عليك يبقى الصبح والمغرب زي ما هم يبقى اللي هيتخفض ايه؟ الظهر والعصر والعشاء طب ايه حكمها؟ أوجبها عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وهذا رأي أبو حنيفة أقول يعني يلعبونا كده أوجبها قالوا إيه؟ واجبها قال لان زي ما ربنا بيحب ان نصلي العشاء في القاهره اربع ركعات لما نسافر اسكندريه ربنا يحب برضه ان نصلي العشاء اثنين ربنا بيحب كده ويقول لك انت انا احب اصلي اربعه يا اخي تعور بقى خلاص يعني هو ربنا بس ربنا بيحب انك تصلي اثنين واجازها مالك الجائزه وقال الامام احمد احب ان تقصر الصلاه في السفر افضل من اتمامها بس انت بتصلي في الجامع وانت مسافر دخلت لقيت الامام بيصلي كنت تصلي وراه خلاص كنت تصلي ايه وراه وكمل صلاتك طب هل انا حبيت اصلي زي ما انت قلت بالرخصه وبصلي مأموم الفقهاء على رايين ابو حنيفه بيقول انك انت الامام مالك بيقول انت اسمك سجين الامام سجين الايه الامام انت عايز تصلي ركعتين بس العشاء بعد ما يقوم للتشهد من التشهد الركعه الثالثه خليك قاعد مكانك لغايه امتى؟ لغايه ما هو يقوم يجيب ركعتين ويقرا التشهد ويسلم طب وليه؟ طب انا اكمل معاك انجلك الغصب عنده جمالي ها؟ يعني سبحان الله ده انت مخير ها؟ هل قد ينفع انا مسافر اصلي امام لمقيمين الذي اول حاجه اعرفهم ابو راجل علامه جاي من بلدي ومعروف قبر مشهور بالعلم وقدمه الامام فضل مولانا طب ده وكان يقول اللي وراه ايه يا جماعه انا مسافر اصلي ركعتين واسلم وبعدين كل واحد يقوم يكمل صلاته بقى عارف الجامع يحصل له ايه؟ يحصل فيه حريه اوه او جايبين لي واحد بقى يبكي فيها ركعتين اه انا مش بصلي في الجامع ده يقول لي اخد جنبته فتنه بلاوي كل ما اتفضل صلي لان الرسول عملها صلى بالمسلمين امنها عند الحجر الاسود في الكعبه ثم قال في يوم الفتح بعد ما صلى الظهر وسلم قبلها بقى ايها الناس انا قوم وقيل انه بعد ما صلى انا قوم على سفر فاتموا صلاتكم الله تكملوا انتوا الايه؟ الصلاه بتاعتكم واجازوا ايه؟ انه المسافر اللي هو سيدنا الحبيب واعلم الناس صلى بمن هو اقل علما وهم ايه؟ مقيمين يبقى العلامه العالم يصلي بالناس وهو ايه؟ مسافر بنادي خلاص؟ اصلي وانا مسافر لمدة قد ايه؟ انا مش عايز ادخلك في مشاكل الوقت طالما ان بيطلق عليك بيطلق عليك انك مسافر فتصلي صلاة قصر لغاية ما ترجع بلدك عشان تطلع من المطار بتاع ثلاث ايام 15 يوم واحد يقول لك دلوقتي بس انا بلغني يوم النصف تسعه بلغني يوم اليوم 20 لا انت لو طلعت من المطار بقول لك طالما انك على سفر فايه فصلي صلاه قصر طب اصلي واجمع قال انت مخير هنا بقى انت ايه مخير بس جمهور الفقهاء على القصر دون الجمع انا تصلي ظهر اثنين ويجمع عصر ايه تصلي اثنين وقالوا ان انت يوم السفر نفسه انت جاي بقى من اسكندريه ها فالظهر اذن تروح تصلي ركعتين وبعدين تقوم تقيم الصلاه وتصلي العصر اثنين وتتوكل على الله طب وصلت القاهره قبل المغرب جايين العصر قالوا لا خلاص زي بالضبط واحد تيمم مفيش ميه واحد تيمم فراح مفيش ميه فبعد ما يتيمم وصلى ليه الميه جت قال يعمل ايه؟ ولا حاجه الصلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة. شوف أو ده الدين يسر. أنت تجي في الركبة تقول لك أنت تشيخ الدين يسر، لا مش يسر، ده مش قلة الأدب، ما تقولش الدين يسر. لا ده في لبس قصير. ده خارج الدين. مش الدين يسر، اليسر كده. بإذن هذا الأمر. طيب. أنت خارج من الإسكندرية والمغرب لسه ما أذنش. أو آذن. لك أمران. يجوز أنك تصلي المغرب ساعة ما أذن وتصلي معاه سنين العشاء جمع تأذيني ويجوز أنك قد صليت المغرب رغم أنه أذن عشان أنت مسافر ولما توصل القاهرة تصلي المغرب ثلاثة والعشاء كام؟ أربعة لأنك وصلت بلدك ده جمع إيه؟ تأخير لكن أنت لما تكون قايم من القاهرة وبلدك القاهرة أنا كل ده بتكلم على أساس بلدك إيه؟ أنك مقيم هنا أنت رحت الإسكندرية صليت انت هنا الصبح ويجوز لك ان تجمع العصر الظهر اذن عليك وانت في القاهره يبقى صلي كم ركعه اربعه اربعه والعصر هيجي عليك في السكه يبقى يجوز انك تجمع العصر ركعتين بعد الظهر واخد بالك ولما تصل الاسكندريه تجمع المغرب والعشاء جمع تاخير يبقى تصلي المغرب ثلاثه والعشاء كام؟ ما شاء الله عليكم اثنين لا ده احنا ما شاء الله في الصحه ايوه كده انا عندي فراوده وما شاء الله طيب يبقى اذا المسلم لازم يبقى عارف انه ما دام على سفر فهو يقصر الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين وهذا من يسر الدين ومن يسر الله عز وجل على المسلمين وللمسلمين. بقيت نقطة صغيرة قوي صغيرة خالص في مسألة صلاة السفر. أنا في الشيخ أي واحد اسمه مسافر قال الفقهاء يجب أن يكون السفر سفر طاعة سفر ايه؟ سفر طاعة، يعني ايه سفر طاعة؟ قال الفقهاء ما طلعش الحاج المسلم اصلا بيسافر ليه؟ بيسافر طاعة، لما راح السلف راحت راح يودي دين على لجماعة، راح يحل بينهم مشكلة، راح يعمل خير، حتى قد يكون المصيف إذا خدوا بالنية قد يكون المصيف إيه؟ نوع من أنواع الطاعة. ولا أنت تشك؟ عارفك أنت عندك فوت وتشك لكن المهم إيه؟ الشك في المسألة دي، المهم القضية تعود عن النية. تاخد انت رايح تصيف تتفرج على اولادك وبعدين لا تنظر الى محرم وتقعد في حته لوحدك ومجرد بس وجودك داخل الشاطئ او بقى يعني مش داخل الشاطئ يعني داخل البلد الساحليه دي كلمه هوا غير ايه حر القاهره وعلى كل يعني المساله دي المهم تعود تعود للنيه احسن تطلع من هنا يا جماعه ينقص يقول لك الشيخ قال المصيف حرام وجماعه يقول لك هو قال حلال انا لا قلت حلال ولا حرام المصيف سفر زي اي سفر سفر ده في واحد ممكن يروح يحج وهو يعصي الله عز وجل وهو بيحج اه يعني لا تروح حجر ولا يقبلها يكتبوا الراجل مشرف الرحله لك حرام لا تركهم على عرفه على عرفه يعني الملائكه بيفخروا بهم وهو قاعد نازل كده في الراجل يبقى ده بيحج ويعصي الله اذا انت يجب ان يكون كل سفرك لطاعه وطالما المسلم مسافر لطاعه فيسمى مسافر فيقصر الصلاه الرباعيه الى سنتين آه بقيت بقي الحديث عن بعض من جدة وبعض من صلاة الجمعة إلى موضوع الصلاة الدين القادم قبل أن أنهي هذه الجلسة الطيبة التي أدعو الله أن تكون في ميزان حسناتنا أهمس في أذن إخواننا وأخواتنا جزاهم الله خيرا. طبعا أنتم عارفين من تقريبا اللي معظم معانا تقريبا من 20 سنة آه تعلم اسلوبنا وعلم ان وقتي كله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا لكم للمسلمين وقت كله بفضل الله للدعوه فان اعنتوني على هذا الامر فجزاكم الله خيرا و الاعانه على هذا الامر يجب ان تكون بحسن الظن طالما انتم سلمتوني اكبر امانه وقد استامنتوني على دينكم وده اكبر امانه ده واحد انت مش بتستامن على مال ده انت بتستامن على دين ان تصلي قلبي وان تثق في رايي وفيما اقول وفيما اتي لك من احكام فدي طبعا مساله اخوه في الله خلاص كثيرا ما يحدث حقيقه ويشهد الله وكل اخواننا الخارجين عارفين كده احيانا ببقى راجع بيتنا من على الباب من على الباب والله بتاخد وفين بعد سبع ثمان ساعات ان عرفت اتصل باهل بيتي اقول لهم ده انا مش موجود ولا في مشكله ولا بحل قضيه فاحيانا في الوقت ده بيكون نسبه فعل المواعيد للاسف الشديد الاخوه بيجوا ومش عايز اقول يعني بيهزقوا اهل البيت عندي عشان بينكروا وجودي بالجرد تعجبك على بلاطه يعني فاذا كان هذا من حسن تعامل المسلم مع اخيه المسلم ده بالاسلام لو انا موجود وفتحت لك الباب واقول لك انا مش عايزك دلوقتي ها يبقى دي بالاسلام انك ترجع يعني لو حطيت على بيتك وده انت انا مولانا مش عايزك دلوقتي يقيل لكم ارجعوا ايه؟ ترجعوا هو ايه؟ هو اكثر لكن انت لما تظن ظن سيء في اخوك المسلم طب ليه؟ طب ليه؟ سبحان الله عايزين ايه؟ نعين بعض على الدعوه طب انت اشتريتني وانا موافق على هذا الشراء ماشي لكن اشتريت اهل بيتي يعني وقد كان يحدث كثيرا يعني وبالذات الاخوات جزاهم الله خيرا ان هم سبحان الله العظيم بيزعلوا جدا من اهل البيت انهم ما بيرضوش يفتحوا لهم، انا موافق اهل بيتي لان احنا في بلاوي كثيره جدا، بلايا كثيره جدا جدا، كثيره من مساله فتح الباب وانا مش موجود. فانا موافق اهل البيت ان النهايه يفتحوش الباب لحد ما يعرفوهوش من الاخوات. طالما ان في اخت هي ما تعرفهاش ما بتفتح لهاش، لان احنا عندنا بلايا. وبعدين ما كنتش عايز تكتب في هذا الاخوه اللي بيزعلوا قوي ممكن قوي بسهوله يعني تليفون لاخواننا بتوع الامن يقول والله الشيخ فين هو كلمه الله مش عارف بخرج بعربيه ورا كل حته او واخد رقم عربيته ومبلغ لدرجه انه يقول لك الامانه وصلت للمدرسين الامانه وصلت للكويت الامانه دخلت المنيا الامانه قربت على اسكندريه الامانه عند الكل 76 واخد بالك يعني المساله ما تبقاش يعني ضغط من ناحيه وضغط منك انت لا بالعكس ده انت حبيبي وبعدين انت اللي تعيني على امر الدعوه ما تكونش عبء عليا فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته